ساعات الواحد بيبقى مفترض ان هو آه، يتكلم ولازم يتكلم ولو اخر الكلام يبقى غلط زي الموقف اللي انا فيه دلوقتي لازم اتكلم في الورق في السكريبت
ال comment اللي بيتحصل دلوقتي على الفيسبوك بقى من جمله التعاملات اليوميه اللي اي حد لازم يعيش بيها يعني كل الناس عندها فيسبوك كل الناس بتصحى الصبح تقوم كاتبه رد على الرسائل تكتب بوستات تكتب كومنتات على بوستات ناس ناس ناس تانية بقى ده في جمله التعاملات ال- ال- اليوميه يعني حد منزل صوره جديده حد- اه بتاع بتاع والزيطه بقى اللي بتتحط تحت على ال... بتاع- لا- لازم يعني لازم لازم تلاقي الناس لكن خليني اقول لك حاجه في مساله الكومنتات ال- ال- ال- ال- اللي في حياتنا الحقيقيه بقى مش بس الحياه الافتراضيه اتفضل.
إيه، ان الموضوع بقى بيتعامل معاه مع الكلام بشكل مبتذل الناس ما بقتش واخده بالها مع الاسف او كثير من الناس ما بقتش واخده بالها ان الكومنت ده ده كلام انت بتقوله على فكره بغض النظر يعني م- مش حتى موضوع الفيسبوك انا بتكلم حتى عن حياتنا ان ان ال- الكلام اللي احنا بنقوله ده ده حاجه لها قيمه لها قيمه وقيمه كبيره جدا سبحان الله الاسلام بيتعامل مع الحرف كقيمه وبيتعامل مع الكلمه كقيمه وبيتعامل مع ال- الجمله كقيمه هي كل كل واحده من دول لها قيمه وقيمه كبيره جدا يعني سبحان الله احنا بنتحاسب في القران بالحرف يعني من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له حسنة لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف فده ده ده أنت بتتحاسب بالحرف ال- الكلمة كلي- كلمة لا إله إلا الله النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة ف- فدي ده- ده- وإن كانت دي جملة و- و- ولكن حتى ال- الكلام البسيط الكلام البسيط أنت ممكن تبقى أنت نفسك في حاجة نفسك في في حاجه ومش عارف تقولها يعني ساعات الواحد يبقى كده قلبه مكسور قوي ونفسه يقول يقول لربنا سبحانه وتعالى أن نفسي نفسي في حاجه بس هو مش عارف مكسوف مكسور يمكن عنده ذنب وكسره فيقوم رافع في ايده في السماء كده وهو- ومكسوف يطلب فيقول يا رب يا رب يا رب كلمه وربنا سبحانه وتعالى يفرج كربه الشاهد ان ده غالي قوي فما دام قررت ان انت تطلعه بره وتتكلم يطلع منك صوت تبتدي تتعامل مع الناس لازم تبقى فاهم ان الكلمه اللي هتطلع مش هتعرف ترجعها تاني خلاص فلو لها عواقب هتستحملها لو لها حاجات خير هتستحملها لو لها حاجات شر هتستحملها ممكن ت- ت- ت- يعني تامر بمعروف او تنهى عن منكر او ممكن تؤم- تؤمر بمنكر او تنهى عن معروف ممكن تخلي نفسك في موقف جيد جدا وممكن تخلي نفسك في موقف وحش للغايه اذكر قصه مشهوره للامام ابو حنيفه لما كان هو آه، آه، رجليه وجعاه في الدرس بتاعه رجليه وجعاه شويه فكان آه، آه، آه، فردها يعني عشان خاطر يريحها شويه وكان لا يحتشم من تلاميذه يعني فوهو مددها قدام قدامه كده لقى راجل لحيه بيضه بقى والجلباب الابيض وعليه معالم الوقار والعلم فقال لك ده شكله شيخ كبير فقام الامام ابو حنيفه لم رجله احياء من هذا ال- ال- العالم يعني وفضل كل شويه يفتي الناس ويتكلم ويجاوب على الأسئ- على الاسئله ويبص للعالم ده ايه يشوف له تعليق على كلامه عاجبه ولا مش عاجبه لحد ما كانوا بيتكلموا عن سنه آه، صلاه الصبح صلاه الفجر فكان آه، بيتكلم لو قبل آه، لا الانسان بيصلي الفجر في الم- الوقت الفلاني طب والسنه تبقى قبلها طب لو طلعت الشمس تبقى ما اعرفش ايه وبيتكلم بيفصل في المساله والاراء اللي موجوده في المساله وبيفصل وبيرد وآه لحد ما الشيخ اللي عليه الوقار ده طلب آه، السؤال طبعا الامام ابو حنيفه كان متخيل ان الكلام اللي هيتقال يعني هيبقى مفحم من هيئته بقى وشكله فقام قال له فان لم تطلع الشمس ه- ذلك اليوم ماذا نفعل ف- يعني لا- مو- يعني حاجه كده ال- قام قايل ايه أفرد آه، رجليك.
اه فقال لك افرد قال الان ان لابي حنيفه ان يمد قدمي خلاص أ- امد امد انا رجلي بقى خلاص ليه لان الانسان فعلا سبحان الله هو طالما ساكت محتشم محدش عارف عنه حاجه انما اول ما اتكلم ممكن يقول حاجه يخلي شكله بيها وحش جدا جدا جدا جدا ممكن يقول حاجه يقوم بيها الدنيا وممكن يقول حاجه يرضي بيها كل الناس اللي حواليه او يامر بيها بمعروف يرضي ربنا سبحانه وتعالى بمجرد ال comment لازم ناخد بالنا من دي في ناس كمان في الكومنتات تحب تقول رايها وخلاص ما اللي هو ما بيعرفش يمسك نفسه أصلاً.
خ- بالظبط اللي هو اي كلام في اي اي comment.
كلام هو مش متخيل على فكره ان ده له قيمه آه.
يعني هو بي هو بيتكلم وخلاص ليه هو بيع- يعني هو بيتكلم لمجرد الكلام يعني لمجرد شهوه الكلام مش متخيل ان ال- الكلام ده له قيمه و... يعني سبحان الله تذكرت دلوقتي حديث معاذ لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم او إنا مؤاخذون على ما نتكلم به احنا بنت يعني الكلام اللي احنا بننطقه ده ح- هي- هيحسب علينا فقال الله "س- سكلتك امك يا معاذ سكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس على مناخرهم او على وجوههم في النار الا حصائد السنتهم ف- فالناس ممكن يبقى في الاخر بيقول كلمه هو شايفها كلمه لا يلقي لها بالا ولكن في الاخر ممكن يدخل بيها النار وممكن يدخل بيها برضه الجنه
اللي بيتكلم كتير دايما كده بيبقى واخد سمعه ان الناس كلها تبعد عنه تمام مش حتى الكلام الصدق اللي بيقوله مش بيبقى مصدق لو حتى لو قال كلام صدق تمام يعني انا اعرف شخصيه برضو من ضمن الشخصيات اللي عندنا في كل في كل مجتمع تلاقي شخصيه في كل جامعه في كل class في كل في كل section تلاقي واحد من دوت يتكلم كتير يتكلم كتير عن نفسه يتكلم كتير على اللي حواليه يحكي عن الناس ده فلان الفلاني كذا ده ده انا كذا ده انا والدي كذا ده انا انا بعمل كذا ده انا بسوي كذا دوت بياخد شخص بياخد طبع عليه ان هو محدش بيحب يتكلم معاه ما بيتقالوش اسرار بيبقى دايما الناس بتبدا تاخد عنه شخصيه ان هو مغرور بالنسبه للناس اللي بتتكلم كتير آه، اول حاجه اللي بيبقى واقف قدامهم وبيتكلم معاهم آه، بيزهق من الكلام جدا يعني بيفضل يلوك يلوك يلوك آه، يعني احنا ساعات لما بنتكلم مع شخصيات ما بيبقاش ليهم ما بتعرفش تمسكه يفضل يتكلم يخش من موضوع لموضوع تاني من موضوع لموضوع طب انا بتكلم معاك في موضوع معين انت ليه بتدخلني في حاجات تانية شخص بيبقى عايز يلفت النظر للناس بالكلام الكتير اللي هو بيتكلمه يعني ده ده غالبا الشخص ده بيحس ان هو يعني ايه عايز يجمع اكبر قدر من الناس حواليه بكلامه ودايما الشخص ده بيبقى ما بيحبش حد يغلطه كتير بيحب يبقى كلامه هو اللي صح كلامه هو اللي انا قاري كتير في الموضوع ده انا انا الموضوع ده لا انا الموضوع ده انا عملت حاجه فيه قبل كده
مع الأسف في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي بقت الكومنتات معكوسة تماما بقت الناس تحط الكومنت في المكان مع الأسف الغلط بقى المفترض ان انا دلوقتي ان انا يبقى ليا تعليق ما في مكان ما بشكل ما بقت يتعمل تعليق تاني بشكل تاني خالص بغض النظر عن اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى او اللي يغضب ربنا بقت دلوقتي كتير قوي تشوف مثلا بنت اتحجبت حجاب شرعي سليم تبقى انت مبسوط بيها جدا جدا يعني انا انا يعني على المستوى الشخصي الواحد لما بيلاقي بنت ما شاء الله قدر قدرت في الوقت اللي احنا فيه ده تاخد القرار ان هي تلبس حجاب شرعي سليم عفه ما شاء يعني والله بيبقى ال- الواحد طيران من الفرحه طيران من الفرحه و- وممكن تلاقي هي مشكلتها في حياتها البنات اللي بتديها comment الكومنتات ال- ال- ال- البايخه بقى تمام اللي تبعتها عن الحجاب اه يعني آه كبرك آه خلى شكلك معرفش ايه ايه ده بس انت كده مش هتعرفي تيجي تقعدي معانا في المع... في, ال... في طب يعني طب الكومنتات دي ايه لازمتها طب ما انت دلوقتي بتقولي حاجه كانك بتصدي عن سبيل الله عز وجل يعني ل- لو مثلا قاعدين شباب مع بعض وولد قرر ان هو يروح يصلي تمام هو ما كانش مواظب على الصلاه بس ربنا سبحانه وتعالى من عليه ومنه وفضل من ربنا طبعا طبعا يعني عليه ان هو ابتدى ينتظم في الصلاه وكده فقايم يبتدوا اصحابه بقى القدام طبعا هو غلط ان هو يبتدي في نفس الارتباط يفضل على نفس الارتباط باصحابه القدام والا حي ممكن يشدوه لورا ولكن ال comment بتاعت ال- الناس هيبقى ايه ايوه يا عم ادعي لنا. هم يعني ح- عارف انت التقليص وال- والشباب ال- الحاجات اللي على بتتعمل جناحك.
اه خدنا على جناحك والكلام الكلام هو ذات نفسه الحاجات دي ممكن بعد فتره من الفترات لو فضل يتعرض لها يتكسر و- وبرضه الكلام ده احيانا بيحصل في القرايب يبقى مثلا واحد لسه ملتزم جديد لسه آه، ابتدى ي- ابتدى يقبل على ربنا ابتدى يتوب ابتدى يغير حياته هو كان مقضيها او بنت كانت وكانت الدنيا آه، زي ما هي عايزه زي اي اي حد مع الاسف دلوقتي لان اغلب الناس دلوقتي زي ما احنا بنقول آه، مع الاسف دلوقتي في غربه شديده جدا للطاعه فجت البنت مثلا التزمت بده او الولد التزم بده يلاقي بقى الكومنتات ال- ال- ال- اللي تهد ما تبنيش وهو لسه ضعيف ما بقاش قوي بالظبط عشان يستحمل الكومنتات دي بياخدها بتبقى هو مش مستحمل صح.
تعبان كفايه الكومنتات دي يأسم العبد عليها هما بيقولوها ببساطه بس مع العكس الكومنت بيطلع منه الكلمه بتطلع وممكن ياخد عليها اسم كبير جدا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه يقول ان العبد لا يتكلم بالكلمه لا يلقي لها بالا ولا يظن انها بلغت ما بلغت يهوي بها في النار سبعين خريفا شوف شوف والله يعني يعني هو اللي بيتكلم ده لا يلقي لها بالا يعني شايف ان هي طب ولو حس ان هي غلط يعني لا ولا يظن انها بلغت ما بلغ يعني حتى لو غلط هي مش للدرجه دي يهوي بها في النار سبعين خريفا في كلمه واحده بس في لفظ واحد بس فوانت بتدي comment خلي بالك يعني لازم نخلي بالنا الموضوع مش بالبساطه دي مش اي كلمه تيجي على لساني يقولها الكلمه لو طلعت خلاص يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النجاه قال امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك تمام فمن النجاه امسك عليك لسانك ان انا ده ده ده من من من مستلزمات او من شروط النجاه ان انت تمسك عليك ده تعرف لما يطلع حاجه يكون بيرضي ربنا سبحانه وتعالى ولو طلع بحاجه ما ترضيش ربنا سبحانه وتعالى انت لازم تمسكه لانها فعلا ممكن تخلي الانسان يخسر خساره شديده جدا جدا جدا حاجه تانية مساله ان احيانا بيبقى مطلوب منك بقى comment وما بتعملوش تمام ان انت آه، عكس بقى اللي احنا كنا بنقوله في الاول ان واحد عمل حاجه كويسه جدا جدا وترضي ربنا وهو عايز حد بس يقف جنبه يحمسه يديله دفعه تمام فانت تسكت اللي هو الامر بالمعروف يعني اللي فات ده كان ايه كان عكس الامر بالمعروف الأم- الامر بالمنكر تمام آه، او آه، او عن صد عن معروف او الصد عن المعروف بالظبط عن المعروف.
الصد عن المعروف يمكن دلو- دلوقتي بقى هو مفترض انا عايز حد بس يقومني يزقني شويه ما الاقيش ما الاقيش حد ما الاقيش حد يخليني اوصل للي انا عايزه بالعكس اول ما اجي اقوم كده ابص حواليا الاقي نفسي لوحدي على فكره مع ان في ناس ممكن تكون من جواها نفسها تأيد بس احيانا بيكون الانسان اضعف من ان هو يعمل كده لازم او تتكسف انها تتكلم بالظبط الله عز وجل يا مصطفى أح- احق بهذا الحياء احق بهذا الحياء انسان ممكن يتكسف من قرايبه ان هو يسدد حد او يثبت حد موجود او من صحابه الله عز وجل احق بهذا الحياء الله عز وجل ينظر اليك انت مطلوب منك دلوقتي كومنت ان هو آه، يثبت ان هو يقدر يكمل ال- الخطوه اللي اللي خدها والا انت يبقى ت- انت كده تخليت عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا فانت لازم اي comment مطلوب منك تعمله واي comment المفترض ان انت تنتهي عنه يجب ان تنتهي عنه والا مع الاسف هنبقى عايشين بس عايشين كده وخلاص آه، حنا ربنا يسهل